قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا شك أن الحرب التي تجري على مستوى العالم ثم على مستوى بلادنا هي حرب أفكار وصار هذا الأمر واضحا بعد ما يعرف بالتعديلات الدستورية والتصويت على التعديلات الدستورية هذا حقيقي هذا الأمر صار يعني واضحا للعيان لا يحتاج إلى أدنى شك والناس اليوم في هذا الزمان إلا من رحم ربي يتلونون بل إن بعضهم يتنكر للإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى ويعني عنده نوع من أنواع عدم الاستقرار في المبادئ بل إن بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يستطيع أن يحسم هذه المسألة لأن الناس يتلونون والناس في هذا الزمان والعياذ بالله إلا من رحم ربي يعني يحق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا ولهذا أردنا في هذا اليوم الكريم المبارك بما أن الله عز وجل قد قدر لنا أن نلتقي أن نتكلم عن جمال الإسلام لا سيما وأن الحرب التي نراها صارت حربا معلنة في المدارس الجامعات في الإعلام المقروء والمسموع والمكتوب والمرئي صارت حربا واضحة و كما يقولون إن العالم لا يرى الفتنة وهي مقبلة وإن الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة فاليوم إن شاء الله نتكلم عن محاسن الإسلام وعن جمال الإسلام حتى نقنع أقوامنا ومن وراءهم أن الإسلام هو الذي فيه السعادة الكاملة للبشرية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين هذا الكلام نوجهه الآن لأن بعض الناس يقول أن الإسلام إذا طبق سيسيء إساءة بالغة إلى النصارى أو إلى غير المسلمين في بلادنا ومقتضى هذا الكلام أن هؤلاء لا يريدون للإسلام أن يطبق في البلاد والسبب في ذلك أنهم يعتقدون أن تطبيق الشريعة سيسيء إلى غير المسلمين فالإسلام إن شاء الله سنتكلم الآن عن جمال الإسلام وعن محاسن الإسلام حتى نبين للناس جميعا محاسن الإسلام وهذا الكلام قاله الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه دين الإسلام مبني على أصول دين الإسلام مبني على أصول منها قول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذه الأصول العظيمة التي أمر الله بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات من الإيمان بكل ما وصف الله تعالى به نفسه على ألسنة رسله وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته فدين أصله الإيمان بالله وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك لله هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل والجواب لا لأن هذا الدين الذي هو أصل من أصول اعتقادات سائر الأنبياء والمرسلين ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعا إلى عبادة الله وحده يبقى إذن الإسلام لم يأتي بشيء جديد فما قاله نبي الله موسى ونبي الله عيسى وسائر الأنبياء والمرسلين جاء نبينا صلى الله عليه وسلم متمما له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبقى دي مسألة لا بد وأن تكون واضحة ثانيا دين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناؤه المخلصون يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقطح ليه؟ لأن لو وجه إليه أي اعتراض وقطح يبقى وجه إلى كل الرسالات الإيه؟ السابق واخد بالك؟ يبقى النهاردة لو أن النصارى أو أن اليهود سبوا الإسلام وقالوا لا نريد الإسلام نقول أنتم لا تريدون أي شريعة لماذا؟ لأن الإسلام جاء متمما لهذه الشرائع ولهذا نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع واخد بالك هذا كلام جميل وكلام نفيس دين يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة ولا يرد حقا بوجه من الوجوه ولا يصدق بكذب ولا يروج عليه الباطل فهو مهيمن على سائر الأديان إذا الدين لا يصطدم بماذا لا يصطدم بالفطرة السوية ولا بالعقل العلمي الذي يقوم على الابتكار والاختراع لا يصطدم به ما دام أن هذا الذي يقال لا يصطدم أيضا بهذا الشرع سبحان الله طيب يبقى دون في كلام أو رد على الناس اللي بيقولوا إن الإسلام دين كهنوتي يعني إيه دين كهنوتي يعني دين قاصر على الشعائر التعبدية والطقوس الظاهرة فقط واخدين بالكم يا إخواني هل هذا الكلام حق لا الكلام ده مش حق وبيقولوا إن الإسلام ضد العلم وإن الإسلام لا يعترف بالحقائق العلمية هل هذا الكلام حق والجواب أنه ليس إيه أنه ليس حقا بل إن الإسلام يشجع كل العلوم ما دام أن هذه العلوم لا تصطدم مع الأخلاق لا تصطدم مع الأعراف لا تصطدم مع قيم الدين واخد بالك أنت إزاي يبقى دي نقطة مهمة جدا لا بد وأن نشجع عليها وأن ننشرها في الناس لأن الطبقة المثقفة بتظن أن الإسلام ده هيجي فيحجر عقليتهم أو أن الإسلاميين دول ناس همج رعاع همج رعاع متخلفين لا يقبلون بأي تقدم وهذا الكلام غلط نحن لا نقبل ولا نقول به اتضحت هذه النقطة يا إخواني أم لم تتضح بعد الإسلام يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير لكل البشر خلي بالك لكلمة لكل الايه لكل البشر دي يعني لمسلمهم وغير المسلمين يعني النهاردة هل يجوز لي لو انا ماشي في الشارع فشفت واحد غير مسلم وقع اتزحلق اقول والله ما ساعدوش لانه غير مسلم ولا ديني يأمرني ان اساعده وان انقذه ده في ديننا ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا ديننا هذا إسلامنا الذي نفخر بالانتماء إليه فاللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين دين يزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق مع كل الخلق ما ينفعش إن أكون سفيه سيء الخلق سليط اللسان إلى غير ذلك مع أي إنسان حتى إن كان غير مسلم حتى لو أنا بهزر هذا لا يجوز لأن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من خصلة من خصال الكمال إلا وقررها الأنبياء والمرسلون وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليها الإسلام ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح بها الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال يبقى أول نقطة نستطيع أن نخلص بها أن الإسلام دين رائع من ناحية الاعتقاد لأن عقائد الإسلام متممة لعقائد الأنبياء والمرسلين إذا من كفر بالإسلام فقد كفر بنبي الله موسى ونبي الله عيسى وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ثانيا شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام هل فرض الله علينا هذه الأركان تعذيبا لنا النهاردة في شباب طالع في بعض الجامعات بيقولوا لا إله لهذا الكون الكلام ده موجود وأنا لا أريد أن أسمي جامعة بعينها أو موقع بعينه ينشر ذلك ينشر ذلك ما ينفعش طب ليه عملوا كده لانهم عندهم اعتقاد ان الشرائع دي تعنيت ان الشرائع دي ارق ان الشرائع دي مفروضة علينا من باب التكليف بغير لازم من باب التكليف بغير لازم يعني ليه احنا بنصلي ليه احنا بنصوم ليه احنا بنزكي ما يا شيخ فهيم حتى فطريقة التفكير هذه حادثة لأن الفكر الشيوعي والمذهب الشيوعي الإلحادي لم يكن لينتشر مرة أخرى في بلاد الإسلام إلا بتوجيه من قبل أعداء الله داخلا وخارجا والكلام ده يا إخواني كانت بعض الأجهزة الأمنية زي جهاز مباحث أمن الدولة علشان يعمل توازن كما يقولون في المجتمع كانوا بيعملوا سياسة حرب الأفكار إنه يسمح لبعض الأفكار المؤرقة المحاربة للإسلاميين ويفتح أيضا لبعض الأفكار الأخرى التي تقوم على الإلحاد علشان الناس تفضل في دوامات متلاحقة في دوامات متلاحقة ما يلحقوش يا عيني يعينوا أنفسهم على هذا الأمر يبقى شرائع الإسلام الكبار هي أركان الإسلام الخمس بعد أركان الإيمان الست ومن الحاجات المحزنة أن أنت ممكن توقف واحد في الجامعة تقول له في ثلاث أرقام لازم تبقى حافظه ثلاثة خمسة ست ثلاثة أركان التوحيد توحيد الربوبية توحيد الإلهية توحيد الأسماء والصفات خمسة أركان الإسلام بني الإسلام على خمس ستة أركان الإيمان من الممكن أن يبقى فيه واحد خريج جامعة ولا يعرف هذه الأرقام الثلاثة ثلاثة خمسة ست تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل الصلاة الصلاة فيها إخلاص لله إقبال تام عليه ثناء ودعاء وخضوع فهي من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان فلولا تكرار الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة يبقى الصلاة دي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل وليس فيها نوع من أنواع التكليف المرهق بل إن الله عز وجل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى ففرضها في اليوم والليلة في البداية خمسين صلاة كما ثبت ذلك في الصحيح ثم خففت ثم خففت حتى وصلت إلى خمس صلوات وفي أوقات متفاوتة حتى يستطيع الإنسان أن يؤديها وأن يقوم بحقها واخد بالك بل إن الله عز وجل قسمها في أوقات متفاوتة بليل ونهار مراعاة لمصالح العباد الدينية والدنيوية الصحية والجسمية وأيضا حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بعمله وشغله الذي يقتات منه وأن يقسم يعني كل مصالحه على هذه الأوقات الخمس وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر الإنسان لما بيصاب بما يعرف بأمراض التوتر الاسترس التوتر الدائم يحتاج إلى مهدئ هذه المهدئات التي ينصح بها أطباء نفسيين من الممكن إن هي تصيب الإنسان بتوتر أكبر لأن نتائجها ليست يقينية ظنية معايا مش واضح الكلام مش مشكلة نرجع لموضوعنا يبقى الصلاة دي المهدئ النفسي المهدئ النفسي للإنسان حقيقة فجعلها الله عز وجل للعبد حتى يقوم العبد بنفسه بجسمه وروحه لأن الإنسان جسم وروح فالروح دي بتتعذب احيانا لما بتلاقيش غذائها زي بالظبط الانسان لو ما اكلش 3 4 ايام متواصل ممكن يقع من طوله فالروح بتعذب فممكن الانسان لو ما صلاش فترات طويله من الممكن ان يصاب بامراض نفسيه قاتله كما هو الشأن في كثير من الامكنه التي تقوم على نشر الاباحيه نلاقي مثلا في سويسرا واخد بالك وفي غيرها أعلى نسبة انتحار رغم أن أعلى نسبة لمعدل الاشتغال اليومي والأجر اليومي والحد الأدنى للأجور في سويسرا عالي جدا لماذا حدث هذا لأن يا إخواني أنت قاعد تدي الجسم وناس الروح فالإنسان بيوصل لمراحل مراحل الخنقة زي بالظبط الشاب اللي بيشرب مخدرات من كثرة ما بيشرب ما بيبدأ كده يعني بيبدأ بداية خفيفة كده بالبنجو وبعدين بيتدرج يدخل الحشيش وبعد الحشيش يدخل بقى في ال- في في في, في الحبوب حبوب الصراصير والترامادول ومش عارف ايه وبعد كده بقى يبدأ آه، حقن وبعد كده آه، البيسة او بيسموها الهر- الهيروين وانت طالع بقى بعد فترة من الكلام المتدرج ده من الممكن أن يقتل نفسه وأن يموت منتحرا وفي الأغلب العام ده بيحصل ليه؟ لأن هذا الإنسان قاعد يدي لجسمه فوق طاقته وبيعذب روحه وبيخنقها في كل لحظة لغاية لما بتقدرش تحتمل بقى وصلت ولا لسه؟ إذا يا إخواني الصلاة هي المهدئ النفسي الذي شرعه الله لنا ده المهدئ بقى بس ده المهدئ الحلال والمهدئات التي ليس لها آثار جانبية معايا الزكاة فيها التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام والشكر لله على ما أولاء من الإنعام وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد مصالح المحتاج إليها كذلك فالزكاة فيها دفع لحاجة المضطرين المحتاجين مما سيؤدي إلى دفع حركة الحياة أخذ بالك لأن النهاردة لما تلاقي واحد مش لاقي ياكل ومش لاقي يشرب ومش لاقي يتعالج ومش لاقي يتجوز ومش لاقي انه يبقى بني ادم اللي هي اقل حقوق الانسان صح ماذا سيفعل سيلجأ الى البلطجة طب واذا انتشرت البلطجة سيحدث ذلك خللا امنيا واذا حدث الخلل الامني يصاب المجتمع كله بامراض الهوس تبقى نايم في البيت نص نومة تعبان قلق ممكن تبقى مريح جسمك وفي الحقيقة ذهنك مشغول وبالتالي لا يصاب الجسم بكامل راحته كما حدث في الأيام الأولى للثورة الناس كانت كان عندها هلع وأظن أن اللجان الشعبية دي كانت الناس خارجة تدافع بها عن نفسها كل واحد خارج يدافع عن نفسه وعن بيته وعن أهله وعن ذويه صح كل ده ليه خايف من البلطجية واللصوص وقطاع الطرق و و و طب والكلام ده كله بيحصل ليه علشان بيحصل وقف ناس واقفة تعبانة مفيش شغل الأغنياء بيحتكروا الأموال والصناعات إلى غير ذلك ومفيش زكوات مفيش صدقات مفيش حتى توظيف واستثمار ها لهذه الصدقات طب حل الموضوع ده إيه؟ ما الحل حل بسيط الحل بسيط ما هو الزكاة ما الحل كمان مرة الزكاة فالزكاة فيها دفع حاجة المضطرين المحتاجين وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون وفيها دفع صولة الفقر والفقراء وفيها الثقة بخلق بخ- بخلف الله عز وجل لمن زكى والرجاء لثوابه وتصديق موعوده كل دي احنا بنعمله يبقى الزكاة دي بتدفع حركة المجتمع لقدام واخد بالك مش جباية بتجبيها غصب عن الإنسان عشان كده واحد بيتهرب منها يعني انت ممكن مثلا لو ألزمت الناس بقانون معين هذا القانون فيه نوع من أنواع الإرهاق كل واحد هيحاول ان هو يتملص من هذا القانون سيسعى بكل طريق ممكن ولا لا نعم اذا يا اخواني الزكاة هذا القانون السماوي يضمن ان تنطلق حركة المجتمع بطريقة ايجابية وليس بطريقة سلبية الصوم يمرن النفوس على ترك المحبوب ويعود النفوس على قوة العزيمة والصبر كذلك فالصوم فيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس الصائم لازم عينه تصوم ولسانه يصوم وإيده تصوم وفرجه يصوم فيبقى ما يبقاش صايم عن الأكل والشرب ولسانه نسأل الله السلامة والعافية واخد بالك أنت ما يبقاش مثلا آه، بيقول أنا صايم وقاعد ينظر إلى الحرام ويشتهي الحرام ما يقولش أنا صايم وهو مثلا يعني بيسرق الناس في التجارات إذا الإسلام عندنا كل لا يتجزأ ما عندناش حاجة اسمها أن أنت تاخد جزء من الإسلام وتسيب بقية الإسلام يبقى النهاردة إن الصايم ده يجب أن تظهر أخلاق الصيام عليه في حركة بيعه وشرائه ولا لا في أثناء سيره وسط الناس ولا لا لما يكون مثلا بيشتغل في قضاء مصالح المسلمين ولا لا واخد بالك آه، في تربيته لأبنائه ولا لا إذا الإسلام كل ها لا يتجزأ طب امال الناس اللي بيقولوا الإسلام ده في الجامع لما تخرجوا من الجامع تسيبوا الإسلام على جنب الإسلام ده في قلب كل واحد لما تخرج للشارع تركن الإسلام على جنب هذا الكلام ضد الإسلام جملة وإيه وتفصيلا الصيام يقوي محبة ربنا عز وجل للصائم كذلك فالصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال علشان يعلم الإنسان أنه يكون مخلص ودي نقطة ممكن نفرع عليها بس تفريعة بسيطة إخواننا اللي بيقولوا انتوا كنتوا فين والثورة دي بتقوم هنرد ونقول احنا كنا موجودين من يوم 26 يناير 2011 وكنا معهم امال ليه ما تصدرتوش وما طلعتوش على التلفزيون هو ده الفرق بيني وبين كل واحد كان عايز يهرش ويتصور اعلاميا ان انا لا اعمل العمل كرجل مسلم علشان يتقال انتوا كنتوا بتعملوا لان انا مش هنزل نفسي في الانتخابات وما بطمحش ان اكون رئيس دولة ولا ابقى وزير اوقاف ولا شيخ ازهر ولا مفتي جمهورية ولكن اطمح ان تسود كل القيم النبيلة في بلادي اطمح ان ارى ديني ظاهر في بلادي يبقى احنا كنا موجودين طب في ناس ما جاتش مين قال في ناس في الاول ما كانتش فاهمه وبعد كده نزلت وتابعت واشتغلت في الظل كلمه في الظل دي لا كانوا خايفين من امن ولا حاجه لان الخايف ما ينزلش وما يشتغلش يبقى دي النقطه الاولى ودي اتعلمناها من الاخلاص والإخلاص دون بنتعلمه من الصيام وبقية العبادات إن إحنا مش عايزين نظهر إعلامي إحنا عايزين ربنا اللي يرضى عننا وربنا يصلح بلادنا ما إحناش عايزين نحكم ولكن نريد أن نحكم بالعدل والمساواة والحرية المنضبطة وكل هذا لا يكون إلا في قيم الرسالات السماوية وخاتم هذه الرسالات هي الإسلام يبقى دي نقطة بس مهمة لأن أنا حاسس أن في نوع من أنواع الهزيمة النفسية يراد أن ينتشر الآن بين الإسلاميين لا إحنا كنا موجودين وبعدين إخواننا اللي بيقولوا أنتوا يعني بتركبوا الموجة صحيح أنا لا أنتمي إلى أي جماعة من الجماعات الحمد لله رب العالمين أنا أنتمي إلى الإسلام يعني عشان إخواننا اللي بيسمعوني واللي إن شاء الله هيسمعونا عن طريق الإنترنت أنا لا أنتمي لا لجماعة اسمها جماعة الإخوان المسلمين ولا لجماعة اسمها الجماعة السلفية ولا لأي جماعة من الجماعات أنا مسلم أفخر بالانتماء إلى جماعة المسلمين هو سماكم المسلمين بس من حقي مش أنت بتقول أنا راجل بحترم الرأي والرأي الآخر هو ده الإسلام هو ده طب والناس اللي انت قلت عليهم الإخوان والسلفيين والناس دي كلها الناس دي ناس محترمة ازاي ازاي محترمين ده بيركبوا الموج رديت انا على الشبهة دي من شوية صح تاني حاجة وخليها قاعدة في حياتك قبل أن تحكم على إنسان إما أن تسمع منه أو أن تقرأ أنت عنه دي مهمة لما بنيجي نسأل واحد تعرف إيه عن جماعة الإخوان مثلا ما يعرفش إلا مسلسل الجماعة بتاع وحيد حامد طب وحيد حامد ناصري علماني ليبرالي صح هل يتصور ان فكره لن يتسرب من خلال كتابته الكلام ده مش هيحصل صح ولا لا اذا هيطلع الناس دي شكلها ايه ها هيطلعهم كانهم كفار قريش تعرف ايه عن السلفيين تعرفش اي حاجه السلفيين دول يقول لك دول مربين دقونهم وجلابهم قصيرة ده اللي تعرفوا عنهم بس لا السلفيين دول اللي بيتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيتبعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم دول اسمهم السلفيين إذا كل من اتبع الرسول واتبع صحابة الرسول في الاعتقاد والسلوك والأخلاق والقيم والعبادات يبقى اسمه ايه سني سلفي سني سلفي بس يبقى كل واحد على هذا المنهج يبقى اسمه سني ولا لا بس خلاص يبقى دي جماعة لا دي مش جماعة طب بتميزوا نفسكم ليه نقول لك ما ميزناش نفسنا ده كانوا أمن الدولة هم اللي يقولوا جامع السنيين وكانوا رجالتهم بتوع الحزب الوطني واخد بالك انت يقعدوا يطلعوا الإشاعات والمرشدين بتوعهم واخد بالك في كل البلاد يقولوا كده علشان يكرهوا الناس في السنيين او يكرهوا الناس في التيار الاسلامي فيحصل نوع من انواع التحييز الذي يتبعه التحييد وصلت ولا لسه جميل استفدنا كل ده من قيمة الاخلاص اللي احنا بنتعلمه منين من الصيام ومن سائر العبادات الحج الحج فيه بذل للأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفاد على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله تعالى لعباده ووفود بيته الحج فيه تعظيم وخضوع لله تبارك وتعالى وتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء المخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم كذلك في الحج التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة يعني الحج ده مش مش مشهد وثني زي ما بيتقال لا ده الحج ده له معاني عميقة قد لا تظهر إلا لذوي البصائر أمر الشارع الحكيم بوجوب الائتلاف ونهى عن التفرق والخلاف جميل ما ينفعش النهاردة نقسم نفسنا ونحزب نفسنا كل ما تيجي تكلم واحد يقول لك أنا تبع الشيخ فلان والتاني يقول لك أنا تبع الجماعة الفلانية والتالت يقول لك أنا تبع التيار الفلاني والرابع يقول لك أنا تبع الحزب الفلاني يا أخوانا قوتنا في وحدتنا وضعفنا في, ترشد في تشرذمنا لهذا قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بس فما ينفعش اللهجة التصنيفية المنتشرة دلوقتي والتي يريد أتباع النظام الفاسد السابق أن ينشرها بيننا لا ده ما ينفعش احنا أمة واحدة كتابها واحد نبيها واحد قبلتها واحد صح إسلامنا واحد كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين صح فعلام الخلاف يا أمة الإسلام يبقى أي واحد يحدث خلاف لا يريد بالمسلمين خيرا ولا يريد للإسلام خيرا لا في مصر ولا في غير مصر أيضا دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة بني الإنسان فيما اشتمل عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك من ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات ودي بنقدمها كنصيحة لإخواننا وشبابنا اللي بيتأثروا بالغرب اللي بيقولوا الإسلام لا يحترم الآخر ولا يعترف بحقوق الآخر لا لا ده احنا بنعترف بحقوق الآخر وبنقول ان ديننا بينهانا عن الظلم والبغي لأي مخلوق قال الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صح يعني لو واحد مسلم واحد غير مسلم المسلم ظالم وغير المسلم مظلوم انصر مين انصر غير المسلم قال رسول الله انصر اخاك ظالما او مظلوما طب لو كان ظالم اعمل ايه يا رسول الله ارده عن الظلم عشان ما دخلوش في الدنيا في دايرة الحساب الدنيوي او ما وقعوش زي ما بيقولوا تحت طائرة القانون ها وفي الاخره ما دخلوش نار جهنم صح ولا لا يا إخواني إذا الإسلام يحترم الآخر بتحترم المرأة آه ده احنا بنحترم المرأة لأن المرأة دي أمي وأختي وخالتي وعمتي وزوجتي وبنتي ده احنا بنحطها فوق دماغنا ده دي مصانة عندنا بنص الكتاب والسنة مصانة بنتا وأما وأختا وزوجة مش حاجة اسمها ان هي جنس تاني او من الدرجة التانية لا ده المرأة دي تعز في الاسلام وتحترم في الاسلام وهذا ما امر به نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم صح استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج يعني أنا مأمور إن كنت بحب النبي إن أنا أحترم زوجتي وأحترم وأحترم البنت اللي في الشارع حتى لو مش متدين أحترمها وأدعي لها ربنا يهديها وياخد بإيديها ويكرمها هو ده الإسلام يطلع لك واحد يقول لك ده انتوا لو لو الإسلام كده ده تبقى حاجة رائعة هو ده الإسلام والله ما عندناش تقية ما عندناش ظاهر وباطن ده ديننا ده إسلامنا ده قرآننا طب لما ده دينكم وده إسلامكم وده قرآنكم طب ما احنا عندنا نموذجين لدولة أو لدول بتزعم إن هي بتحكم بالشريعة إيران وأفغانستان إيران دولة ولاية الفقيه مش انتوا عايزينها دولة دينية اه بس احنا مش عايزينها دولة دينية بهذا المفهوم دي اسمها دولة تيوقراطية يعني ايه تيوقراطية يعني بيحكمها رجال الدين ظنا أن رجال الدين بيستمدوا تشريعاتهم بشكل مباشر من الإله يبقى احنا رافضين أصلا لفكرة سياسة ولاية الفقيه صح طب النموذج التاني النموذج الأفغاني احنا رافضينه برضه نموذج القهر والشدة والإصلاح بالعنف رافضينه احنا عايزين الإصلاح المتدرج لأن ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام يبقى احنا لا احنا عايزين ولاية فقيه ولا احنا عايزين نموذج أفغاني وبرضه عايز أقول حاجة لله النموذج الأفغاني اللي, اللي بيشاع احنا ما عاشرناهوش احنا سمعنا الكلام ده من الإعلام اللي كانت أمريكا بتنشره صح بعد أحداث 11 سبتمبر فاحنا ما نعرفش النموذج الأفغاني ولكن إن كان يقوم على الشدة والعنف والقهر فاحنا ما بنقولش كده قال الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني انتم مش هتقطعوا رقاب الناس أبدا مش هتجبروهم أبدا لأن احنا مؤمنين بالإصلاح المتدرج مؤمنين بالإصلاح المتدرج دين الإسلام دين الحكمة دين الفطرة دين العقل والصلاح والفلاح ويوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوازع الحق والصواب وما هي عليه من الأحكام وحسن الانتظام وهذه الأحكام صالحة لكل زمان ومكان فكل علم نافع ديني أو دنيوي أو, سي أو سياسي دل عليه القرآن دلالة واضحة أو خفية لا ريب فيها فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه يبقى إذن لا صلاح للدنيا إلا إلا بإيه إلا بالدين عشان كده ابن خلدون بيقول نظرت في تاريخ الأمم فعلمت أن العرب جنس لا يصلحه إلا الدين العرب بربر ما عندهمش كثير من الأخلاقيات ولا كثير من السلوكيات ولا تحضر إلا لما بيتدينوا لما بيلتزموا بعقائدهم نعم فضل كذلك فمن محاسن الإسلام وجماله ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر فالجهاد من محاسن الإسلام يعني ليس سبة أن نقول الجهاد في الإسلام طب ما هو الجهاد في الإسلام الجهاد الذي جاء به مقصود دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته إذا نحن لسنا سفاكي دماء ولسنا مصاصي دماء كما يقال بل نحن نجتهد غاية الاجتهاد ألا نقتل الناس بل ندعو الناس ابتداء يبقى أول حاجة ندعو الناس رقم اثنين ها نجتهد غاية الاجتهاد أن نعلمهم دينهم طيب صال علينا صائل عدو نقعد مكتوف الأيدي ونسلم ولا يجب أن نجاهد حتى ندفع عن أنفسنا هذا العدو يبقى احنا بندفع عن أنفسنا هذا العدو وأيضا نجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا ونافقوا هي السفل الجهاد عندنا في الإسلام جهاد سيف وجهاد حجة يبقى مش الجهاد بس ان انا دبح الناس زي ما هم فاهمين لا ابدا طب ما تبليغ دين ربنا ده جهاد في سبيل الله نشر محاسن الاسلام في ايام غربة الاسلام من الجهاد في سبيل الله صح يبقى الجهاد مش حاجة مخيفة وليس سبة نتنصل منها ماشي يا إخواني أفضل أنواع الجهاد أن تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا من الجهاد أن تقف أمام الظالمين المفسدين صح أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من محاسن الإسلام ولا من مساوئه من محاسن الإسلام لا يستقيم الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي أصل كل شر وفساد طيب حتى ينتشر الصلاح وينتشر الخير فلا بد من أن يجتهد دعاة الخير الذين يأمرون الناس بالخير ويأمرون الناس بكل فضيلة صح وينهون الناس عن كل رذيلة صح ولكن نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر الدعوة تكون بالحكمة ولا باللكمة بالحكمة علشان تحدث تغيير حقيقي في النفوس ابتداء يتبع تغيير فكري سلوكي عقدي خلقي يبقى كل ده يحدث نتيجة القناعة بالفكرة صح يبقى لابد في المجتمع ان يبقى فيه امر بكل فضيلة ونهي ها عن كل رذيل عن كل رذيل طب ده ما يدخلش في التعدي على الحريات لا ما يدخلش في التعدي على الحريات لأن أي حرية لا سقف أي حرية لا سقف لأن لو ما فيش سقف للحريات ما بقتش حرية بقت فوضى ما بقتش حرية بقت فوضى لما تمشي النهاردة في الشارع فتلاقي ولد بيقبل فتاة دي حرية لا دي فوضى لأن انت كده بتشيع المنكرات يا أخي أنا لو ماشي ومعايا بنتي أو أختي ودول ناس يعني أو بنات عفيفات أنت كده بتؤذيهم يبقى حريتك ها تقف عند مصلحة المجتمع صح طب مين اللي يقدر المصلحة دي أنا كمخلوق ضعيف ولا الشارع الحكيم سبحانه وتعالى الشارع الحكيم قال الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يا عم دي حرية شرب الحشيش ده حرية أنا حر أشرب حشيش أسلطن دماغي أعكس واحدة دي حرية هذه ليست حرية لأن أنت بتساعد على تدمير المجتمع وبتنشر كل الرذائل في المجتمع صح يبقى ليست حرية الأفلام الجنسية حرية لا مش حرية لأنها بتساعد على انتشار الزنا في المجتمع عشان كده كان حسني مبارك ومن حذا حذواه بيقدم خدمة مجانية خدمة مجانية خدمة مجانية لمين لشباب مصر ايه الخدمة المجانية الانترنت مجانا في كثير من الاحايين في كل دول العالم مفيش انترنت مجانا الانترنت بايه بفلوس انما احنا هنا بنتطوع عشان نفسدكم لما اقيم الدعوة علشان نقفل المواقع الاباحية طلعوا قال لك والله دي حرية شخصية ما نقدرش ليه ما تقدروش الافلام الجنسية دي بتعمل ايه في المجتمع بتشيع الفاحشة وبتقلل حركة الانتاج الى غير ذلك بقى من المساوئ المعروفة ليه ما تقدروش ما تقدروش علشان انتوا عايزين انه ينتشر الفساد وبتحاولوا تحطوا غطى الحرية لا بنقول لكم اي حرية في العالم لها ايه لها سقف وإلا لصارت فوضى صح ولا لا يبقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الامر بالفضائل والنهي عن الرذائل ده لا يقيد الحريات لا يقيد الحريات يعني انتوا عايزين تعملوا هيئة تمسكوا عصاية اللي ما يصليش تضربوه واللي تمشي متبرجة مثلا في الشارع تضربوها احنا قلنا الكلام ده احنا مش مؤمنين بيه احنا قلنا الاصلاح الايه المتدرج القائم على اقناع الناس وعلى دعوتهم لان ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في ايه في ايام طرحت أيضا من جمال الإسلام ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع بس بشرط الرضا من الطرفين واشتق واشت واشتمال العقود على العلم عشان ما يحصلش غرر ما حدش يضحك على حد وينصب على حد كذلك معرفة المعقود عليه السلعة اللي اتفقنا عليها وموضوع العقد هشتري ايه بالظبط والكم ايه وازاي وهيجي لي ازاي والشحن على مين الى غير ذلك كل ده لازم يبقى واضح لان كل كلمة من هذه الكلمات يترتب عليها اثر شرعي عشان كده النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق سبحان الله يا أخي من الحاجات الجميلة اللي بتؤدي أو بتؤيد أن الإسلام دين الحق أن أساتذة الإجرام والعلمانية والرأسمالية في العالم في أمريكا صح والناس دي لما حصلت الأزمة العالمية الطاحنة طلعوا قالوا ان مفيش حل بعد ما طبقنا النظم الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية واخد بالك كل ده طبقنا مفيش حل عشان الأزمة العالمية دي تحل إلا أن تكون الفايدة صفر وهذا لا يكون إلا في نظام الاقتصاد ال... الإسلامي القائم على حرمة الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أساتذة الاقتصاد الربا وبيقولوا كده والتلامذة في بعض الدول العربية بيقولوا لا أصلا ما كانوش واخدين ضمانات كويس يا ابني ده الأستاذ اعترف انت لسه بتكابر صح ولا لا يا إخواني كذلك من تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدنيا والدين كذلك من محاسن الإسلام ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح صح كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت إلا ما حرمه الله يعني مش لازم ألبس لباس معين في الإسلام ده نقطة مهمة لا مش لازم يعني مش هتفرضوا علينا ان احنا نربي دقنا ونمشي بجلاليب وندخل الجامعات بجلاليب واخدين بالكم و- والكلام ده لا مش هنفرض عليك لأن ده كله هدي نبوي سنة صح لو واحد لبس بنطلون نقول له أنت كافر نقول له أنت خارج من الملة بس أهم حاجة يكون البنطلون ده محترم ما يبقاش بنطلون مسقط البنطلون مسقط ممكن ده بيشجع في بعض الأماكن على الشذوذ الجنسي صح ولا لا واه بقى لو أنت لابسه كده على الهوا مشكلة بيشجع على انتشار الشذوذ الجنسي وده بقت ظاهرة موجودة في بعض المجتمعات العربية مش هنقول بقى ده في مستورد بس في أمريكا وبتاع لا ده موجود ومنتشر يا راجل ده في بعض البلاد الغربية اللي انتشر فيها الشذوذ منعوا الملابس اللي بتؤدي لانتشار الشذوذ منها البنطلون الساقط وعملوا غرامة مالية وسجن للي يلبس آه، بنطلون سقط يعني مثلا انا بدي مثال يعني عشان ما حدش يقوم مقطع الكلام ده ولازقه يقول لك شفتوا بقى بيحرموا البناطيل السقط بيحرموا البدل لا يا عم احنا ما حرمناش حاجه انا قلت لك كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت الا ان يكون حراما في ديننا صح ما ينفعش اشرب خمره والله الله اصل دي مشروبات روحيه واصل انا متعود ودي بقى حريه شخصيه لا دي مش حريه لأن أنت مسلم عبد لله يبقى اللي يمشيك مين الله صح ولا لأ دي مقتضى معنى كلمة مسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما من محاسن الإسلام ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم فيجب على الناس جميعا أن يتعاملوا بالإسلام سواء كانوا والدين أو أولاد أو أقارب أو جيران أو أصحاب كل دول يجب أن يتعاملوا بالإسلام بالخلق الحسن صح لما انتشرت المادية التي هي نتاج الرأسمالية التي هي نتاج العلمانية في بلادنا كان القانون المنتشر بين الناس شريعة الغاب صح يقول لك يا ابني احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا لو قدرت تبقى أسد خليك أسد واللي قدامك يبقى فريسة خليه فريسة انتشر الكذب انتشرت الخيانة انتشر الظلم انتشر أكل المواريث كل الكلام ده حصل ليه عشان انتشرت الحياة المادية الصرف البعيدة عن القيم صح طيب ماذا لو انتشر الإسلام بخلقه وعدله بين الجيران بين الأصحاب محدش هيجور على حد صح ما هو يبقى عارف ان ده حق ربنا مش حق جاره بس يبقى حق ربنا رقم واحد وبعد كده حق جاره صح يا راجل ده بلغت القسوة ببعض القلوب ان ممكن مسجد يتبنى ويبقى فيه واحد جاره صح مع حتة ارض الراجل يقعد يتشاكل كل يوم مع اللي بيبنوا المسجد صح ويقول لهم سرقتم للجامع سرقتم للجامع ده كان زمان يا أخي يقول لك اللي يقدر يجيب حتى حصيرة في المسجد يجيبها من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاء زي بيت كده عش بتاع عصفور بنى الله له بيتا في الجنة تقعد انت تحارب علشان عشرة سنتيمتر ولا مية سنتيمتر ولا مش عارف تلاتة متر ولا خمسة متر دخلوا في المسجد الكلام ده انتشر ليه انتشر لما الروح الإسلامية بدأت تجف طب ومين اللي جففها مين اللي نشروا المادية اللي نشروا الرأسمالية اللي نشروا العلمانية التي تقوم على إقصاء الدين عن الحياة الدين ده في حتة والحياة كلها في حتة هل استقامت الدنيا لما بعدنا الدين ما اعرفش رايكم ايه استقامت حسيته في بلادكم وحسيتكم بينكم وبين عيالكم وبينكم وبين أزواجكم وبينكم وبين جيرانكم وبينكم وبين أهلكم بالأمن والأمان ولا مشاكل مشاكل مستمرة ليل نهار صح طب ما الحل أن نعود للقيم صح أن نعود للخلق أن نعود لما كان عليه أسلافنا أجدادنا يا أخي يا أخي ده كان أجدادنا عايشين في رحمة صح تدخل مثلا في الأرياف تلاقي الكرم والجود والأمان وتلاقي ده عارف ده وده بيساعد ده صح فين الكلام ده دلوقتي بدأ يختفي صح ليه تسأل السؤال ده ليه علشان انتشرت انتشار المادية ليه عشان انتشرت الرأسمالية ليه عشان النظام كان نظام علماني عايز يشغل الناس بعيدا عن الدين جاء الإسلام ومن محاسنه انتقال المال والتركات بعد الموت بطريقة شرعية سلمية المواريث دي نزلت منصوص عليها بشكل تفصيلي علشان ما يحصلش ايه اي خلاف انتوا معايا يا اخواني علشان لا الاب ياكل مراته ولا الجد يضرب ولد ابنه ولا الخال يرفع قضية ولا ابن الخال يقول لك ده أكله ميراث مش عارف ايه ما حصلش كل ده في ديننا صح نحي الإسلام جانبا كده وابعد الإسلام صح وخلاني اتكلم بقى بايه بالفلوس السؤال سؤال واضح لما حصل الكلام ده حصلت مشاكل ولا لا المحاكم كل يوم بتزيد مشاكلها ولا لا الناس ممكن توصل في بعض الاماكن ان هم بيقول لك ما يقبلوش عزل بعض ما ينزلش ما, ما, ما يمشوش في جنايز بعض ما يحضروش افراح بعض في الصعيد لا يلقي الواحد السلام على اخيه بسبب الميراث شفتم الإسلام نزل عشان عارف ان نفوس قدام الفلوس بتضعف سبحان الله في كل حتة نسأل الله السلامة والعافية شاهد يا اخوانا فمن محاسن الإسلام انه عمل انتقال سلمي للميراث انتقال سلمي عشان يبقى الميراث ده يوصل لأصحابه ولأهل الحقوق دول بدون مشاكل وبدون عقبات وبدون محاكم علشان تفضل علاقتنا أخوية قال الله عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فوضع الله بنفسه بحسب ما يعلمه سبحانه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله وما هو أولى ببره وفضله مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وإلى قوانينهم وإلى أهوائهم وإراداتهم لحصل بذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى صح ولا لا سبحان الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى من محاسن الإسلام ما جاءت به الشريعة من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم آه يطلع لك بقى على القناة اللي مش عارف ايه يطلع لك اللي ما يتسماش يستضيف اللي ملوش اسم يقول له يا اللي مالكش اسم يقول له نعم يا اللي ما تتسماش لو قصمت الشريعة هتقطعوا ايدين الناس وهتدبحوهم لا هتمشوا نص الشعب من غير ايدين والنص التاني بيشاور عقله طب وده ينفع ده ظلم دي وحشية هنرد ونقول انت بتختزل للإسلام كله اللي انا قاعد احكيهولك ولسه هكملهولك في الحدود صح ده ظلم ولا مش ظلم ظلم انت ليه بتختزل كل اللي انا بتكلم فيه ده كله في حته صح اتنين انت زعلان قوي على الظالم وما انت زعلان على المظلوم زعلان قوي على اللي اغتصب بنت وما انت زعلان على البنت المغتصبة وعلى اهلها وعلى زميلتها ده عقل ايه اللي يقول كده صح الحدود الشرعية زواجر وجوابر زواجر لكل من تسول له نفسه انه يرتكب حرام وانه يفعل حرام صح لو انا شفت بعناية حد الرجم بيطبق على الزاني صح المحصن لو واحدة قلعت لي ملط واجمل بنت في بلدي وقالت لي الكلام ده هقول لا لا معلش لازم افكر مليون مرة قبل ما النزوة دي اقوم بيها لانها هتكلفني ايه هتكلفني حياتي كلها صح صح ولا لا انما لما ما بقاش في حد كل حد بيقابل اي حد وبيعمل كل حاجة من غير حد صح يا راجل ده انت تمشي في المنتزه تمشي على الكورنيش تدخل بعض المدارس والجامعات تلاقي العيال الصبيان والبنات بيبوسوا بعض وبيحضنوا في بعض علاني امام الناس تروح تقول للحرس يقول لك وانا اعمل لهم ايه تعمل لهم ايه امال حضرتك جاي تعمل ايه هنا انا جاي امسك اشكالكم انا جاي ارفع اسماءكم للاجهزة المعنية عشان تتفاهم مع اشكالكم فتحولكم من متشددين متخلفين لمواطنين صالحين مواطن صالح يعني ايه يعني انا اقعد جنب بنت زميلتي واقعد احضنها وابوس فيها عشان ابقى مواطن صالح صح ده على اي مذهب بقى اذا يا اخواني ليه بنختزل الإسلام في الحدود وليه بنحاول نشوه صورة الإسلام بحجة إن الحدود دي وحشية طب ما أنت يا أخي بتقيم الإعدام شنقا ودي عقوبة وحشية بل بدأت تجرم دوليا في كثير من الأماكن صح على لما, لما واحد بيعمل حاجة تخل بالأمن العام صح طيب ما هي دي الحدود يقول لك طب افترض الراجل ده تاب ما احنا قلنا الحدود الشرعية زواجر وجوابر لما واحد يقام عليه حد ده كده خلاص تاب كده ما يعذبش حتى في النار طب في الدنيا ما هو لما نشوفه تاب نشغله ونساعده وناخد بايديه علشان ما يرجعش تاني للايه للغلط يعني انتوا ما انتوا السفاكين دماء لا مش سفاكين دماء والله ما انتوش دراكولا لا ما احناش دراكولا صح واخدين بالكم كذلك من جمال الاسلام ما جاءت به الشريعه من الامر بالحجر على الانسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره لما يبقى الراجل ده سفيه أو مجنون أو صغير يحجر عليه لمصلحته ومصلحة أبنائه وذويه ورفاقه صح فيحجر عليه لمصلحة غرمائه كل هذا من محاسن الشريعة حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف له فيه ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وكان شره أكثر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح والإبعاد عن المضار من محاسن الإسلام وجمال الإسلام مشروعية التوثيق في الحقوق إن الواحد لما يكون متجوز مثلا ليه بتوثق ليه بنوثق يا جماعة عند المأذون ليه علشان أحفظ حقي وحق مراتي صح ليه بنوثق العقود في الشهر العقاد ليه ليه علشان ابقى عارف اللي ليا ها والتاني يبقى عارف اللي له وابقى عارف اللي عليا ها والطرف التاني يبقى عارف اللي عليه فالاسلام عايز تفضل علاقة المجتمع المسلم علاقة متشابكة مترابطة ما يحصلش اي خردله أي مشكلة تؤثر على هذه الايه العلاقات ثلاث أمثلة ونختم لقائنا النهاردة عن جمال الإسلام من جمال الإسلام أنه وضع أصولا وقواعد لفصل الخصومات وحل المشاكل وترجيح أحد المتداعيين على الآخر ده من جمال الإيه؟ من جمال الإسلام لما تحصل مشكلة إزاي نحل المشكلة دي أسرة وأسرة في بلد الأسرتين دول كبار حصل بينهم خلاف ممكن الخلاف ده يكبر ويبقى طار صح زي ما بيحصل في بلاد الصعيد أو في بعض القرى وممكن يحصل ان الناس تبدأ تقتل في بعض صح ازاي الاسلام بيحل المشاكل دي قال وذلك من اصول مبنية على العدل والبرهان واضطراد العرف وموافقة الفطر بنعمل حاجة اسمها جلسات عرفية بس يكون في الجلسات دي عالم بالشرع ورجل ذو خبره ورجل عالم بطبائع البشر ومفاتيح القلوب علشان نحل الايه المشاكل دي فإنه جعل البينة أي الشارع الحكيم على كل من ادعى شيئا أو حقا من الحقوق فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ومتى لم يأتي إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه للمدعي, للمدعى عليه حق وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء وجعل القرائن المبينة والعرف المضطرد بين الناس من البينات وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشكلات فكل طريق دي قاعدة جميلة كل طريق لا ظلم فيه ولا ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم فقد حث الإسلام عليه لفصل الخصومات من جمال الإسلام الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدنيوية والأخروية داخلة في الشورى قال الله وأمرهم شورى بينهم تخيلوا يا اخوانا لو كل امر حصلت فيه الشورى دي هتحصل مشاكل ولا الامور كلها تتحل كل الامور هتتحل فيجلس العقلاء والعلماء والحكماء يجلسون ودول بيسموهم اهل الحل والعقد يقعدوا كده علشان يشوفوا مصالح الناس لان ممكن انا انا انسان صغير ما عنديش خبرة كاملة فهذا الانسان الصغير ما يقدرش يضبط الايه يضبط المصلحة لا سيما اذا كانت مصلحة عليا كلية للامة يبقى يقعد الناس الكبيرة المحترمة في مختلف التخصصات علشان يوصلوا لنتيجة تؤدي لوصول البلاد إلى بر الأمان من محاسن الإسلام أنها جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد فلا إقصاء عندنا في ديننا للدنيا ولا تغليب للدنيا على على الدين يبقى لا صلاح للدنيا إلا إلا بالدين يطلع لك واحد في التلفزيون في قناة من القنوات يقول لك الدين ملوش علاقة خالص بالواقع ملوش علاقة بالحياة أنا ضد تدين السياسة وتسييس الدين ربنا بيقول شرع لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شفت بقى يبقى شرعوا لهم من الدين يبقى الدين ملوش دعوة بالدنيا الكلام ده صح ولا غلط نقول له يا عم ده أبو جهل فهم الإسلام صح أبو جهل فهم إن الإسلام تعبيد البشر لرب البشر في كافة مناحي الحياة صح قل إن صلاتي ونسكي ها كلمة ومحياي دي بس أنا عايز أقف قدامها يعني إيه ومحياي يعني حياتي ومماتي طب حياتي دي ازاي تكون لله هو حياتي بس ان انا اقعد اصلي او اصوم ولما اكبر شويه يبقى معايا فلوس ازكي وبعد كده يبقى معايا حج ولا حياتي دي حياه شامله اقتصاديا سياسيا اجتماعيا اخلاقيا صح حياه شامله يبقى كلمه وحياتي لله دي يعني كل شيء من مناحي الحياه ده له حكم ربنا خاضع لحكم ربنا صح ولا لا هي دي يبقى إصلاح الدنيا يكون بعيدا عن الدين ولا بالدين بالدين من محاسن الإسلام أن العلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام فالولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة وهو الصراط المستقيم وهو الصلاح والفلاح والنجاح فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح والأحوال تستقيم وحيث يفصل بين الدين والسلطة يختل النظام صح؟ انت قاعد تقول للوزير فلان سرق وابن الرئيس الفلاني لص وكل الناس دي بددت ثروات البلد ليه حصل الكلام ده ليه عشان مفيش مراقبة لله صح طب ومراقبة الله دي هتيجي ازاي ومفيش دين صح يقول لك ما احنا عندنا لا يمكن ان احنا نقيم دولة على اساس ديني او حزب على اساس ديني ليه خير ليه نتنياهو قبل هذه الأحداث بستة أشهر أعلن يهودية الدولة يعني إيه يهودية الدولة يعني بقت دولة دينية صح مرجعيتها التوراة صح مش دي إسرائيل اللي هي البعبع اللي بيخوف كتير من البلاد خيال المآتة اللي بيخوف كتير من البلاد صح أعلن يهودية الدولة يعني بقت دولة إيه توراتية يعني ايه دولة توراتية يعني دولة ايه دينية صح جورج بوش الابن قبل ما يحتل العراق قال إيه قال سنجعلها حربا صليبية وبعد ما خلص الكلمتين دول بشوية قال وهذا مما أوحي إلي من تعاليم المسيح يبقى الراجل ده رجل اعتقادي أصولي ولا راجل كده سطحي آه ده كلام أصولي اشمعنا كل الناس دي حلال لها ان هي تطبق نظرياتها وعقائدها وحرام علينا ان احنا نطبق ديننا وديننا اللي هو الكتاب والسنة غير الجماعات انا عايز بس افرق بين التوأم المتلاصق اللي هم قاعدين يغزون بيه في الاعلام تقول لك احنا ضد ان الجماعة الفلانية تحكمنا ماشي يا عم في فرق بين الجماعات وبين الكتاب والايه والسنة اللي هو الدين احنا عايزين ديننا مش عايزين اراء البشر وافكارهم وصلت يبقى الدين المجرد الذي هو كتاب الله والسنة نريد ان يحكمنا كتاب الله والسنة نريد تفعيل المادة الثانية من الدستور مش تبقى صورة يقول لك لا مساس بالمادة الثانية ما انا ممكن ما مسش المادة الثانية وما طبقهاش برضه او احط لها مقيدات بطريقة أخرى تبطل فعاليتها صح يا عم أنا مش عايز كل الكلام ده أنا عايز كلام مباشر مرجعية البلد إيه ها مرجعيتها ترجع إلى غالبية أهل هذا البلد صح إحنا كام المسلمين كام في البلد دي لو إحنا قلنا 88 كام النصارى 6 مليون 7 مليون ما يزيدوش عن كده لا دينيين علمانيين مليون ملحدين ما بيؤمنوش 100 ألف بهائيين ومهلبيين ومش عارف ايه 30 40 ألف 50 ألف كلام جميل والباقي طيب احترم الرأي والرأي الآخر زي ما انت بتقول الرأي الآخر 80 مليون 80 مليون مش 80 واحد 80 مليون كل الناس اللي قاعدة قدامي دي بيقولوا نعم للإسلام ولا لا للإسلام يا جماعة نعم للإسلام كتاب الله ها وسنة رسول الله جربنا العلماني وجربنا الديمقراطية العوراء وجربنا الديكتاتوري وجربنا الرأسمالية وجربنا الاشتراكية وجربنا الليبرالية الحاجة الوحيدة اللي ما جربناهاش الإسلام ده فكرني بالراجل اللي شايل الدواء في ايديه وقعد يقول اه يا بطني عندي مغص طب يا عم تاخد الدواء لا طب ما تاخدش الدواء ليه اصل الدواء ده شكله وحش شكله وحش ما ممكن يبقى شكله وحش بس فعاليته ايه الفعالية بتاعته اكيدة انت بتبص للشكل ولا بتبص للمضمون وصلت أخيرا من محاسن الإسلام أن الإسلام دين رائع جميل فتح البلاد وقلوب العباد لهذا كختام لهذا الكلام فدين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر دين الإسلام يقوم على الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد على العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي الدنيوي لأنواع الكمالات عشان كده الناس اللي بيقولوا احنا عايزينها دولة متقدمة اه احنا عايزينها دولة متقدمة دولة متقدمة في كافة المجالات في كافة المجالات يعني مش معنى ان احنا بنقول ان يكون مرجعيتنا الاسلام ان احنا هنسيب العربيات ونرجع للحمير ما حدش قال كده احنا عايزينها دولة متقدمة متحضرة في كل المجالات مظلتها الإسلام كتابا وسنة هذا هو الإسلام لو كانوا يعلمون إسلامنا مع المرأة إسلامنا مع الشيخ إسلامنا مع الطفل إسلامنا مع الرجل إسلامنا مع الآخر إسلامنا في الاقتصاد في السياسة إسلامنا في الاجتماعيات والأخلاقيات والعبادات هذا إسلامنا أروني قانونا أو نظاما يضاهي هذه القوانين وهذه الكليات التي ذكرت والجواب لا يرقى أي قانون ولا أي نظام من وضع البشر أن يكون شبيها أو قريبا من هذا النظام الرباني المحكم وصدق الله إذ يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أسأل ربي عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز الدين والشرعة والملة وأن يحفظ هذا الدين يا رب العالمين أسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا أسأل الله تعالى أن ينصر قضية الإسلام وأن يعلي راية المسلمين خفاقة عالية في كل الأرض اللهم إني أسألك أن تشرح صدور عبادك للإسلام وأن تهديهم للإسلام اللهم اهدهم للحكم بشريعتك ونصرة قضيتك اللهم إني أسألك أن تهدي العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والشيوعيين والملاحدة لكي يتعرفوا على جمال الإسلام اللهم اهدهم وخذ بناصيتهم إلى الحق وبصرنا وإياهم بالحق الذي يكون سببا في, في نشر الخير للبلاد والعباد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تحفظ أهلنا في ليبيا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماء إخواننا في غزة يا رب العالمين اللهم احفظهم يا رب العالمين اللهم كن لهم خير مؤيد ومعيد يا رب العالمين اللهم احفظ أهلنا في البحرين اللهم احفظ إخواننا في اليمن اللهم احفظ أح... أح... إخواننا في كل مكان اللهم احفظ إخواننا في الأردن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وفي آخر لقائنا أقول ويقول كل مسلم نعم للإسلام والسلام عليكم ورحمة الله